بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله يقدم يقدم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
الحمد لله على ما استوته وما في الأرض الحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله على ما أحصى كتابه الحمد لله على كل شيء والحمد لله على كل شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إيه، كيف حالكم الناس الصوت إيه، مسموع كويس إيه، إن شاء الله يا جماعة آه، طبعا استكمالا لما بدأنا من قبل في دورة آه، آه، الأخوة أو أخ بحق آه، تكلمنا في المواد السابقة عن آه، عدة مواضيع اتكلمنا عن آه، يعني ايه أخوة آه، آه، والأخوات أنواع الأخوة قبل الإسلام ثم آه، كيف آه، ربط آه، النبي صلى الله عليه وسلم بين الإيمان وبين الأخوة وازاي ارسى النبي صلى الله عليه وسلم قواعد الاخوه الايمانيه وبعد كده جعلها معيار ثم المره اللي فاتت تكلمنا عن حقوق الاخوه و اداب ينبغي ان تكون بين الاخوه النهارده ان شاء الله احنا هنتكلم على نماذج من الاخوه الايمانيه انا مش طبعا لان الوقت متاخر ولان الجو يعني فيه برد شديد ان في القطب المصري يعني لكن سريعا كده هنمر على امثله امثله بسيطه في نماذج الاخوه الايمانيه يعني سريعا الانسان مجرد ما هو هيقول انا مسلم او واحد اسلم جديدا مجرد ان هو بيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله واصبح له اخوه في الله مجرد دخول الرجل الإسلام أصبح كل المسلمين إخوة له يحبهم يتولاهم ينصحهم ينفعهم يتود معهم يهتم بأمرهم لقول الله جل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون الإنسان لما بيزداد في أعمال الإيمان بيزداد في الأعمال الصالحة بيبدأ إيمانه يزيد شوية هنقول الأخوة دي عمل قلبي ولا عمل جوارح هنقول شقين يعني الأخوة هي عمل من أعمال الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه الإنسان كل ما أخوته بتزداد كل ما إيمانه بيزداد وكل ما إيمانه بيزداد كل ما أخوته بتزداد إذا الأخوة عمل من أعمال الإيمان طيب لما الأخوة عمل من أعمال الإيمان إذا في شق من هذه الأخوة في القلب وفي شق في الجوارح احنا عارفين ان مراتب الاسلام الاسلام والايمان والاحسان فكذلك الاخوه في اخوه الاسلام ودي اللي احنا اتكلمنا على حقوقها في المره الماضيه وفي اخوه الايمان اخوه الايمان يعني لو احنا هنضرب مثل بيها المثل اللي بالنسبه لنا بنراه ويعني هقول اشهر مثل واوضح مثل مثل عبد الرحمن بن عوف مع سعد بن ربيع عبد الرحمن بن عوف رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كبار تجار مكة هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل النبي قبل قبل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم آخى لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينه وبين سعد بن ربيع سعد بن ربيع رجل من سادة الأنصار ورجل له مكانه عنده تجارات عنده محلات عنده فلوس عنده زوجات عنده هيئة اجتماعية ومكانة اجتماعية عالية في وسط الأنصار النبي عليه السلام آخى بينهم هنا الأخوة دي أخوة إيمان مش أخوة نسب ولا أخوة قبيلة ولا أخوة عمل إنما أخوة إيمان فلما آخى النبي عليه السلام بين سعد بن ربيع وبين عبد الرحمن بن عوف حصل بينهم محادثة المحادثة دي هتعرفنا قد ايه المعاني اللي بتتدفق من خلال هذا اللفظ الأخوة المحادثة دي كانت بين سعد بن ربيع وعبد الرحمن بن عوف عبد الرحمن بن عوف بيقول بيقول لسعد بن ربيع أنا عايز أشتغل فقال له تشتغل ليه آه، فلوسي نصها معاك ونصها معايا فطبعا موقف غريب جدا تخيلوا واحد يا جماعة مثلا عنده محلين فبيقول لصاحبه انت معاك محل وانا محل ده مش هت- مش هيديها له منيحة العند زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت ده هيديها له على طول يعني آه، هيتقاسم المال تخيلوا ان واحد مثلا بيقبض 1000 جنيه فبيدي 500 جنيه لصاحبه فتخيلوا ان واحد عنده عربيتين فبيدي عربية لصاحبه تخيلوا ان واحد عنده شقتين فبيدي شقة لصاحبه تخيلوا ان واحد عنده 2 مليون جنيه آه، او 2 مليون دولار فبيدي مليون دولار لصاحبه ده مش بيديله صدقة ده مش بيحل له مشكلة ده مش بيجيب له عربية ده بيقسم معاه المال فقال له انظر الى مالي هذا فان نصفه لك ونصفه لي عبد الرحمن بن عوف كان عنده مشكله تانية غير الفلوس غير التجاره غير اللي معهوش راس مال غير ان هو هاجر وترك الارض وترك المال وترك التجاره وترك البضاعه وترك ال- العزوه والمكانه الاجتماعيه وسط السوق آه، كان عنده مشكله تانية انه محتاج يتجوز فقال له انا متجوز اتنين انا عايز أ- بس قبل ما اقول لكم على الموقف ده عايزكم تتخيلوا ان العرب كان عندهم كم من الغيره آه، على النساء لا مثيل له لدرجة ان آه، آه، ان إن العرب كان عندهم اذا رجل ركب فرس ممكن يقطع آه، آه، يعقر الفرس يقتل الفرس عشان لو امرأة ركبت فرس راجل راجل زوجها ده او ابوها يقتل الفرس عشان محدش يركب الفرس وراها فتخيلوا كمية الغيرة اللي كانت موجودة عند هؤلاء آه، سعد بن ربيع بيقول لعبد الرحمن بن عوف قال وانظر الى زوجتي قال له بص انا متجوز اتنين هطلع واحدة فيهم ولما تنقضي العدة بتاعتها انت ممكن تتجوزها فا ايه ده في موقف بقى لسه هو لسه لسه ما خلصتش ده هو بيقول له ايه بيقول له اذهب فانظر اليهما وكان طبعا ده قبل نزول آية الحجاب قال له روح بص على كده زوجتي إيه إيه إيه وشوف الحلوة فيهم أنا هطلعها ولما تنقضي عدتها تتزوجها إيه موقف غريب جدا ازاي ان ان سعد بن ربيع استطاع ان هو يفهم هذا المعنى من الاخوه انتوا عارفين يا جماعه الاخوه الايمانيه ديت انتوا عارفين كانوا بيتقاسموا الاول يعني كانوا بيتوارثوا يعني لما كان واحد يموت اخوه اللي النبي عليه الصلاه والسلام اخى بينه وبينه يورثه زي مع اولاده إيه إيه حتى نسخ ذلك بعد ذلك ان سعد بن ربيع بيقول لعبد الوهاب بن عوف نص مالي ليك ده معناه ان الاخوه اعلى من المال ده معناه ان اخوه الايمان اعلى من التجارات وبعد كده بيقول له وكمان زوجتي ده بيقول له يعني ده معناه ان الاخوه إيه، الايمانيه اعلى من الزوجه والاولاد آه ما لم تكن الزوجة والأولاد هم كمان لهم هذه الحقوق إن شوفوا آه، ح- الحسن كان بيقول أو آه، أثر عن علي بن أبي طالب وإن كان أنا آخر سند له ق- وقفت على الحسن يعني إن هو بيقول نحن نحب إخواننا في الله أكثر من زوجاتنا وأولادنا فقالوا لما فقال لنا زوجتنا وأولادنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا في الله يذكروننا بالآخرة فنموذج غريب جدا من نماذج الإيمان نموذج عبد الحميد بن عوف وسعد بن ربيع نموذج تاني من نماذج الإيمان أو أخوة الإيمان المهولة نموذج عكرمة بن أبي جهل مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة اليرموك عكرمة بن أبي جهل يا جماعة وجه من ك- أبوه أبوه أبو جهل يعني ال- كل المسلمين عارفين مين أبو جهل أبو جهل فرعون هذه الأمة أبو جهل اللي كان آه، يمشي آه، ليل نهار آه، بالمكيدة وبالمال وبالتجارات وبالسلاح وب- وبكل شيء آه، حتى يعادي النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم آه، آه، آه، أهدى دم عكرمة بن أبي جهل فتح مكة قال لو إن عكرمة بن أبي جهل شفتوه متعلق بأسطار الكعبة فاقتلوه مرت الأيام وأسلم عكرمة بن أبي جهل والنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه وحسن إسلامه وقال كان أبي جهل أسلم بعد فتح مكة يعني قبل موت النبي عليه السلام بتقريبا بسنتين أو ثلاث سنين من سنتين لثلاث سنين يعني بقاله 20 سنة بيحارب الإسلام والمسلمين كان أبي جهل قرر أن هو يقاتل مع المسلمين في كل غاية وفي كل مكان وكان من المقاتلين الأشداء في غزوة اليرموك أو في حرب اليرموك كان أبي جهل كان بيقاتل وفجأة وجد أن جيش المسلمين كاد أن ينحسر فوقف عكرمة بن أبي جهل وقال من يبايع على الموت اللي تخيلوا ما عادش حد بيشيل الدين ان الدين الناس اللي شايلاه بتقل فعكيمة بيقول من يبايع على الموت مين اللي ممكن يبايع على الموت خرج معاه 100 واحد ال 100 واحد دولت دخلوا في ميمنة الجيش جيش الكفار ثم لم يخرج منهم أحد عكرام بن أبي جهل رؤية في آخر لحظاته آخر لحظة من لحظات حياته كان مدرج في دمائه في جراحه وكان واحد معاه مية فبيقول له تشرب فقال أذهب إلى أخي فأعطيه الماء فذهب إلى أخيه فقال تشرب قال اذهب إلى أخي فإنه أحوج مني فذهب إلى أخيه الثالث فقال تشرب قال اذهب إلى أخي هذا فإنه يريد قطرة من ماء فذهب إلى الرابع فوجده مات فذهب إلى الثالث فوجده مات فوجد إلى الثاني فوجده مات, فوجده مات فذهب إلى عكيمة فوجده قد قبض إن الناس وهي بتموت كانت بترسل بعضها البعض طبعا للأسف إن احنا هنتكلم على النماذج الإيمانية الآن في الأخوة يعني قلما انك انت تجد اخ يقول لك والله ايه ده انا بحب الاخوه اللي يقول لك ده فلان ده خد مني وفلان ده نصب عليا وفلان ده عمل فيا إيه قال تعالى والذين تبوأوا الدار والايمان من قبلهم اللي هم اهل اللي هم الانصار تبوأوا الدار والايمان من قبلهم يعني اللي هم ذهبوا الى او استوطنوا في هذه الارض وجعلوا الايمان مأرزا لها وأخذوا الإيمان وحموه والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم يعني يحبون المهاجرين إن يا جماعة بينهم وبعض حب دي اسمها حب دي اسمها أخوة الإيمان نماذج عالية جدا ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون الآية ديت كما أورد أهل التفسير في مثل ثالث من أمثلة أخوة الإيمان إن راجل جاي ضيف مسلم ضيف جاي لك ضيف وأنت ما عندكش حاجة في البيت يا ترى هتاكل ولا هتأكله ما عندوش راجل مسلم في بيته اللي هو اللي هيضيف الضيف ده أي حاجة في البيت إلا أكل العيال تخيلوا كده تخيلي لو جالك ضيف يبات عندكم وانتم ما عندكوش أكل في البيت إلا أكل العيال الا السندوتشات اللي عيالها تاكلها هيعملوا ايه ما عندهمش فلوس يجيبوا دليفري صحابي آه عمل حاجة غريبة قوي قال لمراته طفي النور اللي هو السراج يعني كانش ايامها لمبات قال لها اطفئي السراج ونيم العيال وخلي المية على النار وخد الاكل اللي كان بتاع عياله وحطه قدام الضيف بتاعه وفضل يمثل ان هو بياكل والعيال ناموا جعانين عشان الضيف ياكل طبعا موقف من مواقف الاخوه الايمانيه العجيبه اللي ربنا سبحانه وتعالى رضاه من فوق سبع سماوات وسجله سجله في القران يتلى الى يوم القيامه فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يعني إيه خصاصة؟ يعني حاجة في خاصة نفسه يعني أنت نفسك في حاجة وأخوك قال لك أنا عايزها فهو هو محتاجها في خاصة نفسه هو شايف أن هي تلزمه هو عايزها لكنه آثر أخوه على نفسه ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون هذا وقي شح نفسه يعني النفس فيها شح لكن هذا الرجل استطاع أن يتغلب على هذا الشح بفضل الله سبحانه وتعالى وأن هو يؤثر أخوه على خاصة نفسه وخاصة أبنائه حاجة نماذج يعني غريبة جدا أنا لسه على فكرة ما كلمتكوش على أخوة الإحسان أنا بكلمكم على أخوة الإيمان أخوة الإسلام إحنا حقنا قلنا حقوقها المرة اللي فاتت وأخوة الإيمان إحنا بنتكلم في نماذج فيها سريعة كده من النماذج المذهلة اللي, اللي, اللي يعني تكاد يكاد شعر شعر الرجل يشيب وهو بيسمع هذه النماذج نموذج عبد الله بن زبير مع معاويه بن ابي سفيان ان شوفوا الناس دي تفوقت على انفسها ازاي الناس دي ازاي استطاعت انها تتفوق في اعلى درجات التفوق البشري والاجتماعي ازاي الناس دي استطاعت ان هي فعلا تقهر انفسها وازاي ان هي قدمت نموذج للبشرية لا اكون مبالغا اذا قلت انها لم تجد البشرية مثل هذه النماذج عبر التاريخ لا يوجد امثلة بمثل هذه القوة عبد الله بن الزبير ومعاويه بن ابي سفيان كان بينهم وبين بعض مشكله كان عندهم ارض والارضين جنب بعض وكان سيدنا بن معاويه بن ابي سفيان خليفه المسلمين بعد موت بعد تنازل الحسن بن علي عنه عن الخلافه عبد الله بن الزبير ابوه الزبير بن العوام وبنته اسماء بنت ابي بكر الصديق خالته ام المؤمنين عائشه وجوز خالته النبي صلى الله عليه وسلم وجدته صفيه عمه النبي صلى الله عليه وسلم فيا له من نسب وهو اول مولود ولد في الاسلام يعني اول واحد اتولد في الهجره كده امه اسماء اللي هي ذات النطاقين كانت حامل فيه وهي بتودي الاكل للنبي صلى الله عليه وسلم في الهجره وولدت في الطريق فكان اول مولود ولد في المدينه مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده عشر سنين نشأ قويا كان أبوه بياخده معاه في المعارك عشان يتعلم الفروسية والقتال عبد الله بن الزبير أرضه جنب أرض الخليفة وطبعا أرض الخليفة الناس رايحة جاية على أرض الخليفة بيروا أرض الخليفة بيزرعوا أرض الخليفة بيسقوا أرض الخليفة فعبد الله بن الزبير اتغاظ إن هم بيبوظوا له أرضه وهم رايحين وهم جايين فكتب عبد الله بن الزبير إلى معاوية بن أبي سفيان فقال من عبد الله بن الزبير بن العوام حواري رسول الله طبعا الزبير بن العوام يعني غني عن التعريف أحد العشر المبشرين بالجنة وهو حواري النبي صلى الله عليه وسلم وأول من سل سيفه في الإسلام الزبير بن العوام النبي قال الزبير في الجنة كتب من عبد الله بن الزبير بن العوام حواري رسول الله وابن أسماء بنت أبي بكر الصديق جد أبو بكر ذات النطاقين إلى معاوية بن أبي سفيان ابن هند بنت عتبة أكلة الأكباد هند بنت عتبة ديت كانت أم معاوية بن أبي سفيان زوجة أبي سفيان وهي اللي قتلت حمزة لما حرضت وحشي على قتله وأكلت كبده ثم أسلمت بعد ذلك وحسن إسلامها لكن عبد الله بن الزبير اشتد عليه في الخطاب بيتكلم خليفة المسلمين بيقول له أنا ابن مين وانت ابن مين وهذا منهي عنه فقال من عبد الله بن الزبير ابن العوام حواري رسول الله وابن أسماء بنت أبي بكر الصديق إلى معاوية بن أبي سفيان بن هند بنت عتبة أكلة الأكباد فإن عمالك عدو على عمالي وإن لم ينتهوا لتبنى ما أصنع بيقول له أنت الناس بتوعك بوظوا الأرض بتاعتي ولو أنت ما منيتهمش أنت شوف أنا هعمل إيه ده تهديد واضح وصريح فانظروا إلى هذه الأخوة العجيبة وانظروا إلى هذا الدين الذي بلغ مبلغه طبعا مين اللي استلم الجواب يزيد بن معاوية بن أبي سفيان فقال مين ده اللي بيتكلم عن خليفة كده ده لازم يموت فقال لا سيرنا له جيشا أرض مين وبتاع مين ف... فقال معاوية على رسلك اكتب بيقول للكاتب اللي جاله بالجواب اكتب على ظهر الجواب قال من معاوية بن أبي سفيان إلى عبد الله بن الزبير بن العوام حواري رسول الله وابن أسماء بنت أبي بكر الصديق ذات النطاقين فإنه قد بلغني جوابك فعندما يصلك جوابي فضم عمالي إلى عمالك وأرضي إلى أرضك والسلام عليكم ورحمة الله موقف غريب جدا إن وعاء بن سفيان اداله الأرض كلها واداله عمال كمان فيا له من دين ويا لها من أخوة لما وصل الجواب لعبد الله بكى وقال رحم الله معاوية لقد أوتي حلما ساد به العرب إن هذه أخوة هذه علاقات واضحة إن شاء الله لنا لقاء نتكلم فيه كيف نتعامل مع ظلم الأخوة وكيف نتعامل في المشاكل لكن النهاردة احنا نضرب أمثلة سريعة على نماذج الأخوة الإيمانية أعلى من هذه الأخوة أخوة الإحسان أخوة الأنبياء هرب فيها مثلين بس المثل الأولاني مثل الصديق ابن النبي ابن النبي ابن الخليل يوسف سيدنا يوسف ربنا سبحانه وتعالى زكاه بأنه من المخلصين وبأنه من المحسنين فانظروا إلى أخوة المحسنين إخوة يوسف باعوه أو رموه في الجب وهو طفل صغير فحرموه من طفولته وحرموه من ان هو يعيش وسط أبيه وأمه النبي أبوه النبي وأمه حرموه ان هو من من حريته يعني تخيلوا ان ابن نبي يباع عبد ويشترى في أرض غريبة دمروا حياته أربعين سنة فقد فيها مكانته اتحط في بير وبعد كده اتباع في سوق النخاسة وبعد كده اتحط في السجن اتحط في قصر امرأة العزيز خدام أو عبد وبعد كده اتحط في السجن تخيلوا واحد عاش هذه الحياة ثم بعد ذلك يمكن من إخوته هيعمل فيهم ايه لو انت مكانه بالله عليك هتعمل ايه لو انت مكانها لو انت مكان سيدنا يوسف بالله عليك هتعملي ايه يوسف عليه السلام المحسن الصديق خير نسب عبر التاريخ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من اكرم الناس قال يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم يعني مش هلاقي هو نبي وابوه نبي وجده نبي وابو جده خليل يعني حاجه سيدنا جبريل كان بينزل على العيله كلها تخيلوا ان يوسف بعد كل هذه السنين بعد أن يمكنه الله في الأرض قال الله تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ربنا سبحانه وتعالى جعل أخوة يوسف آيات قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات آيات للسائلين لأنها أخوة عجيبة كيف استطاع يوسف أن يقهر نفسه وأن يقهر الشيطان إلى هذا الحد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أيس الشيطان أن يعبد في جزيرة العرب الشيطان يأس أن هو يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم يعني الشيطان وظيفته أن هو يحرش بين المؤمنين وظيفته أن هو يوقع بين المسلمات وظيفته ان هو يوقع بين الازواج والزوجات وظيفته ان هو يفرق هذه الامه وكذلك كل الطغاه مفيش هتجد طغيه عبر التاريخ الا وجعل اهلها شيعه يستضعف طائفه منهم يذبح ابنائهم هتجد ان منهج الشيطان واضح انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاه الشيطان أول حاجة يريدها أن يوقع بين المسلمين والمؤمنين والمحسنين العداوة والبغضاء لذلك لا يجب علينا أن نستسلم لهذا العدو شوفوا أخوة الإحسان يوسف عليه السلام لما قابل إخوته بعد ما ضيعوا له 40 سنة 40 سنة إيذاء متواصل ولما قابلهم واتهم أو وضع السقاية في رحل أخيه وبعد كده جاب اخوه قال في حد هنا سرق فقام وقال ليه او قالوا له ده اللي ده اللي ده احنا مش احنا اللي ع- اللي علمناه السيئه ده كان له اخ زمان علمه السيئه يعني بعد ما قابلهم ما زالوا بيؤذوه ثم اخيرا في ايه من ايات الله في موقف سجله الله من فوق سبع سماوات موقف يوسف عليه السلام إن الله سبحانه وتعالى قال أن يوسف قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين دي اسمها أخوة الإحسان إن اللي يأذيك تقابله بالعفو تقابله بالحب تقابله بالمعاملة الحسنة مين يقدر على ده النبي صلى الله عليه وسلم سجل هذا الموقف عارفين سورة يوسف نزل على النبي عليه الصلاة والسلام امتى نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي يعني في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم نوى صلى الموقف ده ما عدهوش تعلق في ذهنه حتى كانت آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة أهل مكة قالوا عن النبي عليه الصلاة والسلام مذمم وكاهن وشاعر وكذاب ومجنون وطردوه وضربوه وضربوا أصحابه وهجروهم وأخذوا أموالهم بعد ما هجروا وحاربوهم واستحلوا دمائهم وأعراضهم وقلبوا القبائل عليهم يعني حاجة في قمة الإيذاء ثم انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة منعوهم ان هم يصلوا في البيت مع ان هم كانوا بي- بيسمحوا للجميع ان هو يطوف بالبيت ومع ذلك مع كل هذا الإيذاء لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة منتصرا قال ما تظنوني فيكم قالوا له ايه قالوا له اخ هم يعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معنى كلمة اخ فقالوا أخ كريم وابن أخ كريم افتكروا كده هو مين الكريم ابن الكريم آه ده يوسف الموقف ده لم ينساه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تثريب عليكم اليوم اذهبوا فأنتم الطلقاء مشهد من مشاهد الإحسان أخوة الإحسان مع من آذاك عبر السنين مع من آذاك طوال عمرك كيف تتعامل معه بأخوة نماذج الأخوة نماذج كتيرة جدا وعالية جدا لكن احنا اخترنا الخمس مواقف دولت أو خمس نماذج دولت آه، لعلنا آه، آه، يكون فيهم الكفاية إن شاء الله آه، غدا آه، نتكلم عن آه، كيف نتعامل مع مشاكل الأخوة وظلم الأخوة لنا كيف آه، آه، تستمر الحياة بنا آه، نجتهد في رضا الله سبحانه وتعالى وفي تحقق هذه العبادة عبادة آه، الأخوة آه، ثم أخيرا كيف نختار الصاحب الصالح وكيف نبتعد عن الصاحب السيء وما معيار هذا وما معيار هذا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم